قصدك برضه بالقرب تقدم الشهوات
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا كنت كلمتكم في الاسبوع الماضي عن عباره قالها القديس اغسطينوس وهي جلست على قمه العالم حينما احسست في نفسي اني لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا وكلمتكم عن الخوف والنهارده احب ان اكلمكم عن الشهوات الشهوات البعض بيفتكر ان الكتاب منع الشهوة في العزو على الجبل فقط من نظر إلى امرأة واشتهاها لكن حكاية الشهوة دي ومنعها موجودة في الوصايا العشر فالوصية العاشرة تقول لا تشتهي لا تشتهي امرأة قريبك ولا مال قريبك ولا أي شيء لقريبك فالوصية العاشرة تمنع الشهوة وفي يوحنا الأولى الصح 2 آية 15 و 16 يقول لا تحب العالم ولا شيء مما للعالم فالذي يحب العالم ليس فيه محبة الآب ومحبة العالم عبارة عن شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة ودي ضد محبة ربنا في حكاية الشهوة أحب أقول لكم حاجة مهمة خاصة بالفيلسوف بوذا اللي منه الديانة البوذية في العالم تقول الأساطير إن بوذا ده جلس تحت شجرة المعرفة وكشفت له المعرفة إيه المعرفة دي؟ قال كل إنسان يريد أن يعيش سعيدا وعلشان يعيش سعيد لابد أن يتخلص من أسباب الشقاء ووجد انه لا يوجد الا سبب واحد للشقاء وهو وجود شهوه لم تتحقق شهوه لم تتحقق يعني مثلا لو الانسان ليه شهوه في الغنى ولم تتحقق له الشهوه دي هيعيش تعيس لو ليه شهوه في أي شيء من أمور العالم ولم ينله هيعيش تعيس يعني ربما تجد صاحب العمارة عنده شهوات وأفكار ورغبات لم تتحقق وعايش تعيس بينما بواب العمارة قاعد يغني ومبسوط لأن ما عندوش هذه الشهوة فيبقى في نظر بوذا ان الشهوة ان التعاسة سببها وجود شهوة لم تتحقق عشان كده قال ان الانسان يبعد عن الشهوات لكي يعيش سعيدا لكن يعني لو قلنا ان الانسان بصفة عامة ومطلقة ما تكونش له اي شهوة عملية غير ممكنة لكن نفترض وجود شهوات صالحة وكويسة أكلمكم عنها في آخر الاجتماع مشكلة الشهوة إنها لا تشبع يعني ما تنتهيش زي ما قال سليمان الحكيم العين لا تشبع من النظر ولا الأذن تشبع من السمع كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن وزي ما قال السيد المسيح من يشرب من هذا الماء يعطش طب ولما يعطش يشرب ونشرب تاني يعطش والقصة ما تنتهيش فمشكلة الشهوات العالمية ان الانسان لا يشبع منها وتقود شهوة الى شهوة اكبر الى شهوة اوسع الى ما لا نهاية ويعيش تعبان كذلك من مشاكل الشهوة مشكلة الحصول على الشهوة وتنفيذها ونتائجها وجايز ما يقدرش يحصل عليها فيبقى تعبان وجايز ان حصل على الشهوة يخاف انها تضيع منه ولا تستمر معاه فيقعد تعبان الى اخره كما ان الشهوة الردية تقود الى الخطية كما يقول معلمنا يعقوب الرسول ان الانسان يجرب اذا انجذب اذا انجذب وخدع من شهوته ويقول ان الشهوة ثلاث خطية نشوف ايه حكاية الشهوات دي قد ايه اول شهوة عرفها العالم كله اول شهوة عرفها العالم كله هي شهوة العظمة لما الشيطان اشتهى هذا ربنا قال له في أشعية 14 آية 13 14 وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أجعل كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي فاشتهى أن يصير مثل الله دي أول شهوة شهوة العظمة اللي وقع فيها الشيطان وحاول أن يغري بها حواء فقال لها تصيران مثل الله عارفين الخير والشر ولاحظوا أن شهوة العظمة دي هي التي مات بها هيرودس الملك لما مدحوه بأنه صوته صوت إله وقبل هذا المديح فضربه الملاك فمات من شهوة العظمة أحلام اليقظة إن واحد يقعد كده سرحان ويحلم إنه بقى كذا وبقى كذا وبقى كذا وبقى كذا ويمكن تلميذ مقرب على الامتحان ويقعد يحلم انه طلع من الاوائل وانه متفوق وانه اخذ كذا واخذ جوائز ويصحى يلاقي نفسه الوقت راح منه وما ذاكرش احلام يخسر او واحد تكون عنده شهوة المناصب الوظائف شهوة السلطة شهوة حب الظهور شهوة حب المديح التباهي شهوة البطولة والمغامرة كلها شهوات من العظمة العظمة التي تأخذ مظهرا عالميا ودي تختلف من واحد لواحد حتى راهب من رهبان اسمه مات عن العالم يشتهي انه يبقى زي السواح يشتهي انه يعمل معجزات يشتهي انه يقيم الموتى شافه وش- وشهوة العظمة دي تختلف من شخص لشخص لكن كلها تلف وتدور في المجد الباطل واحد يريد أن يكون له اسم ويريد أن تكون له شهرة إلى آخره ومع شهوة العظمة تأتي شهوة الرياسة أو التفوق على الآخرين أو الأولوية الشيطان مش بس قال أصير مثل العلي قال إن أصعد فوق كواكب الله يعني يبقى أعظم من غيره شهوة الأولوية أو أنه يبقى أعظم من غيره هي التي وقع فيها التلاميذ حينما كانوا يتناقشون من فيهم يكون الأول واللي قال لهم السيد المسيح من أراد فيكم أن يكون سيدا فليكن لكم عبدا ومن أراد أن يكون أولا فليكن لكم خادما وقال لهم الفكر ده موجود عند أهل العالم لكن أنتم لا يكون فيكم هذا الفكر طبعا شهوة التفوق على الآخرين بتجر إلى المنافسة وتجر إلى الحسد وجايز تحدث حتى في محيط الأسرة يعني واحد يتجوز ويبقى في منافسة ما بين مراته وحماته مين فيهم يكون لها السيطرة على الرجل العروسة اللي تحب تبقى ربة الأسرة الجديدة ولا الأم اللي هي ربة الأسرة القديمة والعيلة دي لسه جاية لها في آخر الزمان فتلاقي الأولوية ومحاولة التفوق تخلي الرجل في جحيم ما بين منافسة زوجته وأمه لكن طبعا مش كل الزوجات كده ولا كل الأمهات من الشهوات المشهورة, المشهورة أيضا شهوة المال والغنى وحب الامتلاك وحب القنية والكتاب قال المال أصل كل الشرور إذا ابتغاه قوم ضلوا على الإيمان ومعروف قصة الغني الغبي اللي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأجمع خيراتي وأقول عندك يا نفسي خيرات كثيرة لسنين عديدة وربنا قال له في هذه الليلة تؤخذ روحك منك فهذا الذي أعددته لمن يكون ومعروف قصة الشاب الغني اللي جه يطلب من المسيح ويقول له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية فلما وصلت لحكاية المال وقال له اذهب بيع كل مالك واعطيه الفقراء ذهب حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة حكاية المال جايز تقول شهوة المال ما احنا في عصر ما فيهوش مال لا هي القنية ان الواحد يحب يجمع ويغتني من اي حاجة ناس كتير جدا تلاقيهم يختنون ما لا ما ليس له فائدة ليهم لكن يحب يقتنوا بس الجمع والتكويم وإيه فايدة الجمع والتكويم لا شيء ومحبة المال هي اللي بتخلي الإنسان ما يدفعش العشور واللي تديله شيء من البخل واللي تخليه ما يساعدش الفقراء واللي يخلي لما يجي له فقير يدعي بانه ده من المحتالين لكي يريح ضميره محبة المال تأخذ صور كثيرة جدا ومحبة المال أحيانا بتوجد خلاف بين الورثة لما الأب يموت مثلا ويترك ميراثا فيختلف ال- الأبناء والأقارب حول نصيب كل منهم في هذا الميراث برضه محبة المال وياما أقارب خبطوا في بعض ووصلوا إلى المحاكم ومحبة المال هي اللي بتخلي الناس إذا اتفسخت خطوبة يقولوا الشبكة مين ياخدها ده ولا ده برضه محبة مال ومحبة مال سبب قضايا كثيرة بين الناس لكن شهوة من الشهوات ويتبع شهوة المال شهوة محبة الازدياد واحد عايز يزود ويزود ويزود ويدخل فيها الطمع ويدخل فيها الجشع ويأخذ فيها ويدخل فيها محبة النصيب الأكبر كل دي شهوات لأن الناس فاكرين الشهوات هي شهوات ال- النجاسة بس بعد كده في شهوة الإدمان إدمان الخمر أو المسكر أو التدخين أو المخدرات أو القمار وفي هذه الحالة توجد العبودية للشهوة يعني الشهوة هي اللي تمتلك الشخص بحيث إرادته تروح ويفقد إرادته وتصبح إرادته في يد هذا الإدمان زي المال الإنسان في الأول بيكون بيمتلك المال بعدين المال يبتدي يمتلكه كذلك في الإدمان نفس الوضع بعد كده تيجي شهوة الجسد وشهوة الجسد على نوعين نوع منهم شهوة الزنا والنجاسة والفسق والشهوات الشبابية إلى آخره والنوع الثاني شهوة الأكل الأكل والشرب متابعة للجسد برضه اوعوا تفتكروا دي هينة ده عيسو باع البخورية بأكلة عدس اللي الناس دلوقتي بيفتكروا العدس يعني حاجة بسيطة وطعام هين والشعب بعد أن عبر البحر الأحمر في البرية اشتهى أن يأكل لحما وقال يا ليتنا كنا في مصر إلى جوار قدور اللحم بل اشتهى أكثر من كده الكرات والتوم وحاجات كتيرة وربنا بعد ذلك أنزل لهم السلوى لما لقاهم أنهم لابد عايزين يأكل لحم وضربهم بضربة مات فيها كثيرون وسمي المكان قبروت التأوى أي قبور الشهوة لأن هناك اشتهوا أن يأكلوا لحما وشهوة الأكل دي هي اللي بتخلي الناس يكسروا الصوم أو واحد يجي يوم الأربع يوم صيام ويشتهي ياكل حاجة فطاري فيستنى لما تيجي 12 بالليل وبعد 12 بالليل يقول دخلنا في يوم الخميس وياكل اوعوا الفكرة دي تنشروها وسط الناس دي حاجة غلط بس بنبه ليها وهكذا يوم الجمعة يكسر يوم الجمعة بعد نص الليل يقول دخلنا في يوم السبت والكتاب بيقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد حتى يقاوم احدهما الاخر في غلطية خمسة ستاشر ولذلك بيقول ان احنا لابد ان لا نخضع لشهوة الجسد لا نخضع لشهوة الجسد سواء كانت شهوة الجسد في الزنا او شهوة الجسد في الاكل في شهوة ثالثة من شهوات الجسد هي شهوة الراحة والاسترخاء الكسل ده حاجة خاصة بالجسد برضه عايز يستريح ينام ما يشتغلش يقول انا تعبان مش قادر شهوة جسد شهوة الراحة والاسترخاء يتبعها شهوة اللهو والهزل من شهوة الجسد أيضا شهوة العين وشهوة الأذن شهوة العين هي شهوة أن يرى الإنسان ما تحرم رؤيته أو نظرة مع شهوة أو يشتهي ما ي... من شهوة العين ما يملكه الغير ينظر نظرة شهوة لما يملكه الغير أو ينظر إلى امرأة ويشتهيها والعكس برضو أن امرأة تنظر إلى رجل وتشتهيه أو واحد يقول للتاني في شهوة العين ليا نفسي اشوف فيك يوم يقصد يشوف فيه يوم يعني يوم رديء يتمنى الشر ليه او شهوة عين برضه عايز يشوف فيه يوم شهوة الأذن هي شهوة سماع ما لا يليق سماع الفكاهات البذيئة أو القصص والأغاني الرديئة أو شهوة سماع أسرار الناس شهوة سماع أسرار الناس دي يسموها زنا الآذان وشهوة سماع فضائح الغير وشهوة سماع ما يعكر نقاوة الفكر أو سماع سقوط عدوك أو مذلته عشان كده الكتاب بيقول لا تفرح بسقوط عدوك شهوة للأذن أو شهوة سماع المديح من الناس أهي شهوة من شهوات الأذن أو سماع كلمات النفاق أو الملق أو تبرير الأخطاء لكن إلى جوار كل هذا ليست كل شهوة رديئة فيما نتكلم عن الشهوات ليست كل شهوة رديئة فالكتاب يقول شهوة الأبرار خير في أمثال 11 من الشهوات الصالحة ما قاله السيد المسيح إن كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وما قاله بطرس الرسول عن أمور تشتهي الملائكة أن تطلع عليها ومن الشهوات الصالحة قول بولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا وما قاله داود النبي واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس أسك... أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله أو شهوة الخدمة أو شهوة الاستشهاد مر في العصور الأولى في العصر الرسولي بالذات وأيام ديوقلديانوس وغيره كانت في شهوة الاستشهاد ناس عايزين ينالوا إكليل الشهادة قيل مرة إن ثلاثين ألف خرجوا من دمنهور وذهبوا إلى العاصمة الإسكندرية لكي يستشهدوا ويرتلوا في السكة وفرحانين كانت شهوة الاستشهاد واللي فيكم يقرأ أقوال الآباء يرى كتبا كثيرة كتبت في القرون الأولى عنوانها حث على الاستشهاد يحرضوا الناس على الاستشهاد بل إن قال بعض الآباء عن التوبة إن التوبة هي استبدال شهوة بشهوة يعني بدلا من أن تكون للإنسان شهوة الأمور العالمية والأمور الردية والشهوات الشبابية والنجاسة تكون له شهوة الفضيلة وشهوة المعيشة مع الله استبدال شهوة بشهوة شهوة الخدمة ناس كتير يحبوا يخدموا بس مش يجي لي واحد يقول لي ايوه اهو الكتاب بيقول ان اشتهى احد الاسقفية فقد اشتهى ايه شيئا صالحا المقصود باشتهى الاسقفية يعني اشتهى متاعبها و والاستشهاد الذي فيها وكل ما فيها من تعب مش ما فيها من كرامة ما فيها من ايه من تعب وكمان ما يجيش واحد يقول يونان النبي قال موتي خير من حياتي يبقى اشتهى الموت مش كل اشتهاء الموت اشتهاء الموت بالنسبة لبولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح غير اشتهاء الموت يأسا وغلبا زي يونان أو بعض أمراض سمعت عن شخص كان في أشد حالات الألم من السرطان فقال اشتهي الموت ولا اجده اشتهي الموت ولا ايه اجده نكتفي بكده اتفضل نصلي